بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد فلازلنا بحمد الله وفضله ومنه وطوله مع هذه السلسلة المباركة في معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى والاستعداد لرمضان فكرة السلسلة إن إحنا بنربط معرفتنا اللي إحنا بنحاول نتعلمها ونكتسبها بأسماء الله الحسنى بالمشاعر الإيمانية والمقامات اللي المفروض نستشعرها في ر- في رمضان تمام فمثلا بدأنا السلسلة باسم الله عز وجل الرحمن الرحيم واتكلمنا فيه ان اصلا رمضان ده رحمه من الله عز وجل ان جعل اصلا في شهر اسمه رمضان هذه من رحمه الله عز وجل علينا واتكلمنا عن مظاهر رحمه الله عز وجل وازاي رحمه الله بيك في المعصيه ورحمه الله بيك في الطاعه ورحمه الله بيك يوم القيامه والى غير ذلك من الكلام اللي اتكلمنا عنه واثر ذلك على العباده في رمضان تمام اتكلمنا في دول لقائنا الاول والثاني والثالث اتكلمنا فيه على اسم الله الولي وكيف تكون وليا لله عز وجل لأن ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فبالإيمان والتقوى تكون لله وليا فكل مؤمن تقي هو لله ولي تمام معايا يا شباب فدي اللقاءات السابقة النهاردة هنتكلم عن اسم من الأسماء الجميلة جدا جدا والمحببة إلى قلبي جدا واللي لازم يعني كلنا نتعرف عليها فبنقول إن إحنا النهاردة إن شاء الله هنبدأ في التعرف على اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو اسم يعني آه، جميل جدا جدا والاسماء الحسنى بصفه عامه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي عرفنا نفسه بها يعني دي نقطه لازم انت تحطها دايما نصب عينيك ان الاسماء الحسنى هذه اسماء عرفنا الله نفسه بها فطبعا ربنا لن يعرفنا نفسه الا بما له فائده لنا يعني آه، ربنا مش هيقول لنا الاسماء الحسنى الا ما يكون في فايده من معرفه هذه الاسماء وعبادات معينه الله عز وجل يستخرجها منا بهذه الاسماء طبعا قد يكون هذا اللقاء الاخير لان الجمعه الجايه ممكن تكون رمضان الله اعلم وقد يكون في لقاء اخر آه، فاحنا هنتكلم عن اسم او اسمين مرتبطين ببعض هنبدا فيهم اذا خلصناهم النهارده يبقى كويس جدا اذا ما خلصناهمش نكلمهم نكملهم في اللقاء الجاي ان شاء الله الاسم الاولاني او الاسمين مع بعض هو اسم الله عز وجل الشكور واسم الله عز وجل الحميد الشكور والحميد تمام هنكمل في رمضان ممكن لو اتفقنا على مواعيد في رمضان ممكن نكمل في رمضان ان شاء الله فالشكور والحميد طب ايه وجه الارتباط ان دايما الحمد والشكر لهم ارتباط ببعض تمام فاحنا هنتكلم اصلا عن اسم الله الشكور واذا بقى وقت ان شاء الله هنكمل في اسم الله الحميد جميل طيب قبل ما نتكلم عن اسم الله الشكور واسم الله الحميد وزي ما قلنا هما اسمين مرتبطين ببعض عايزين نعرف الاول معنى الحمد ومعنى الشكر في اللغه آه، وايه الفرق بينهم وبعدين نبدا نتكلم على اسم الله سبحانه وتعالى طيب الحمد والشكر زي آه، زي اسماء كتير جدا في لغه العرب الحمد والشكر بيبقى ليهم ارتباط او تشابه من وجه واختلاف من وجه زي مثلا بنتكلم على ايه الايمان والاحسان ف او الاسلام والايمان فهم مرتبطين بوجه ومنفصلين من وجه تمام فاذا اطلق الايمان او الاسلام مثلا في العقيده بنقول ان هو يشمل الدين كله يعني مثلا ايه فتحرير رقبة مؤمنة فمؤمنة هنا معناها مسلمة مش معناها الإيمان الباطن لكن معناها إنها مسلمة في دين الإسلام يعني تمام لكن لما يجوا الاثنين مع بعض في جملة واحدة يبقى الإيمان حاجة والإيه والإسلام حاجة كذلك الحمد والشكر الحمد والشكر ليهم معنى معنى مشترك بينهم هما الاثنين ولكل واحد منهم معنى زائد عن الآخر إيه الكلام دوت بقى بالتفصيل المعنى المشترك بين الحمد والشكر هو الثناء على المنعم تمام ده المعنى المشترك بين الاثنين الثناء على المنعم طيب ايه الفرق بين الحمد والشكر بقى الشكر الثناء على المنعم بالقول والفعل ايه الدليل في كده لما ربنا قال ايه سيدنا داوود وقال داوود قال ايه اعملوا آل داوود شكرا فسمى العمل شكر تمام فالشكر في حاجة زايدة عن الحمد ان الثناء ليس بالقول فقط ولكن ايضا بالعمل حلو يبقى الشكر بيزيد عن الحمد في ايه في ان هو في عمل الحمد بقى بيزيد عن الشكر في سببه فالشكر هو الثناء على المنعم أو المحسن لإحسانه بالقول والفعل الشكر الشكر هو الثناء على المحسن لإحسانه بالقول والفعل يبقى الشكر إن حد عمل لك حاجة فأنت بتثني عليه نتيجة الحاجة دي بتردها له في شكل قول وعمل حلو كده واضحة؟ فحد بيعمل لك معروف فأنت بترد له المعروف ده بالقول والعمل خلاص؟ أما الحمد بقى فهو الثناء على المحسن مش لأجل إحساني بقى لأجل الحسن والإحسان الثناء على المحسن لأجل الحسن والإحسان زادت إيه كلمة الحسن إن ممكن الثناء في الحمد يكون على المحسن لا لأجل إحسانه لأجل حسنه يعني إيه الكلام ده تعالوا بقى نطبق الكلام ده في حق الله عز وجل لما احنا نيجي نحمد الله أو نشكر الله الحمد بيتضمن معنى الحسن ان انت ب... ب... يعني المحسن ده فيه حسن فانت تحب فيه ذلك فعشان كده الحمد فيه معنى الحب فانا بحمد ربنا انه جميل دي فيها احسان لا ده حسن ان ربنا جميل دي حسن بحمد ربنا انه الواحد بحمد ربنا انه قدير بحمد ربنا ان هو ربنا يبقى انا بحمد الله على صفاته الحسنى سواء اداني او ما ادانيش لسه ولما يديني برضه احمده فالحمد ليس متوقف على العطاء اللي هو الاحسان الحمد على الحسن وعلى الاحسان على دي او دي او الاثنين مع بعض فالحمد أعم في سببه والشكر أعم في آلته الحمد أعم في السبب اللي هو الحسن والإحسان وأخص في الآلة اللي هي الطريقة بتاعته اللي هي إيه؟ اللي هي اللسان فقط أما الشكر أخص في سببه اللي هو الإحسان فقط وأعم في آلته اللي هي الطريقة اللي هتعمله بيها اللي هو بالقول والفعل الكلام ممكن يبقى حاسس انه كلام علمي شويه او تقيل شويه بس هو في معاني عميقه جدا في معاني ايمانيه عميقه جدا ليه ايه اللي هي ان انت لما تقعد تقول تحمد ربنا كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت اصلا ممكن وانت بتقول الحمد لله عمال تتفكر في بديع السماوات والارض عمال تتفكر في صفات الله الجميله عمال تتفكر في عطاءاته مش لك انت للعالم كله فعمال تتفكر في يعني ربنا بيرزق كل هذه الاسماك وكل هذه الطيور وكل هذه النباتات وكل هذه المخلوقات الحمد لله انه الله الحمد لله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله ان الله هو الكريم الحمد لله ان الله هو العلي الحمد لله وتقعد بقى تتفكر في صفات الله وحسنه سبحانه وتعالى فده في الحمد فمعنى جميل جدا في الحمد اما الشكر بقى فزي ما قلنا اخص في السبب اللي هو ربنا اداك حاجه فنعمه فب... فبتذكرك هذه النوع بالشكر فلما تشكر النعمه تشكرها بايه بالقول والعمل يبقى اذا اتكلمنا على ايه الفرق بين الحمد والشكر تعالوا بقى نتكلم عن اسم الله الشكور سبحانه وتعالى الشكر اصلا في اللغه جه منين كلمه الشكر دي قالوا الشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل أو الذي يسمن على قلة العلف يعني ال ال الناقة الشكور هي اللي تأكلها قليل لكن إيه تسمن تتخن يبان عليها إيه بقليل من العلف يبان عليها السمن اللي هو التخن يعني السمنة يعني وشكر الشيء ظهوره ونماؤه وإذا شكر الضرع أي امتلأ الضرع اللي هو ضرع الناقة يعني اللي بيحلبوه منها بيحلبوها منه شكر يعني امتلأ تمام ف الشكر بصفة عامة هو إعطاء الكثير على القليل لا احنا بنتكلم لسه في اللغه لو كناش لسه في حق الله سبحانه وتعالى بنتكلم على كلمه الشكر في اللغه معناها ايه الشكر في اللغه هي حاجه بتاخد قليل وتدي كتير يقولوا عليها ناقه شكور يقولوا عليها ض... ض... شكرة الض- آه، شكرة الضلع او اشكر الضرع يعني امتلأ لبنا تمام والشكر بصفه عامه هو الظهور والنماء حلو يبقى ده ايه ده في اللغه لسه ما كلناش في حق الله سبحانه وتعالى ورجل شكور كثير الشكر كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا والشكران ضد الكفران يعني في انسان بيشكر النعمه فيعمل يثني على الله عز وجل بها ويعمل بها وفي انسان بيكفر والعياذ بالله النعمه فيجحدها وينسبها لغير الله سبحانه وتعالى فيقول مثلا ايه زي ما قال كما قال في- آه، قارون انما اوتيتوه على علم عندي فنسب النعمه لنفسه لا الى الله والعياذ بالله طيب في حق الله سبحانه وتعالى ورد اسم الله عز وجل الشكور أربع مرات إيه هما؟ الأولى في سورة فاطر عندما قال الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور قالت الحمد باللسانين وقالت الشكر باللسان وبالإيه؟ وبال... وبالأعضاء يعني قول والعمل فبنقول إيه؟ إنه غفور شكور طيب شوفوا آه، هنا بقى هنتكلم على حاجة جميلة جدا وهي ال- اللي هو المصاحبة أو ورود اسمين مع بعضهما البعض واللطيفة الإيمانية في كده ليه ربنا آه، أورد اسم الله الغفور مع الشكور مع إن هنا الآية بتتكلم على مين؟ على أهل الجنة فكان ممكن ربنا يقول يوفيهم أجورهم ويزدهم من فضله إنه شكور صح؟ وكان المعنى يستقيم لكن أكيد إضافة غفور قبل شكور أزادت أو ازداد بها المعنى فصاحة وجمالا وأكيد في معنى زائد إيه المعنى الزائد بقى؟ فبنقول إيه بقى ال- الفائدة الجميلة والجليلة من آه، الاقتران بين اسم الله عز وجل الغفور والشكور الكلام كان على أهل الجنة وكان آه، كافي جدا إن إيه يوفيهم أجورهم ويزدهم من فضله إنه شكور لأن هنا توفية الأجور ده شكر والزيادة ده شكر إيه بقى لازمة المغفرة هنا فقالوا أن الفائدة حاجتين الأولى أن الله عز وجل يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل وأن أهل الجنة ليسوا بمعصومين فربنا بيقول لك حتى أهل الجنة اللي دخلوا الجنة وربنا بيضاعف لهم الأجور دول ما كانوش ملائكة وكان لهم ذنوب فلم يستحقوا الجنة إلا بمغفرة الله عز وجل عشان تقول يا ده ناس جميلة جدا ده ناس يعني ربنا بيوفيهم الاجور ويزيدهم من فضله انا فين والناس دي فين ده انا عندي ذنوب ربنا يقول لك لا هم دول برضو كان عندهم ذنوب ما تخافش لا تقنط من رحمه الله حتى لو انت عندك ذنوب ربنا يغفرها لك ويشكر ليك العمل وتبقى معاهم ان شاء الله تمام وقول الله وقول الله عز وجل ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم هنا الكلام على ايه على ان الله عز وجل يشكر للمقرض قرضه طيب ايه برضو فايدة ورود هذا الاسم الشكور مع الحليم ما فائدة الاقتران ولكن الآية أصلا بتتكلم على إيه على القرض فالإنسان ال- المقرض اللي بيدي قروض يعني بيسلف الناس ربنا ب- يعني بيذكره بصفة الحلم يعني اصبر على الناس وربنا هيشكر لك لأن الحقيقة إن موضوع الإقراض ده موضوع الإيقارات ده وفي الزمان ده بالذات أصبح من أصعب ما يكون يعني أنت لما بتسلف حد دلوقتي فلوس يعني من الصعب جدا جدا إن هو يردها لك والأسوأ إنه ممكن يعاملك أسوأ معاملة عشان بس يردها لك إذا ردها يعني بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب معيشة الناس وبسبب آه، يعني البلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والغلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبسبب هذه الظروف وهذه الأحداث وطبعا مش محتاج بقى أكلمكم على موضوع آه، سعر الدولار وإنه زاد والأزمة الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها والكلام ده أنتوا كلكم عايشينها يعني مش محتاج إن أنا أقولها كلنا عايشينها ف آه، أصبح الموضوع صعب وهذه الأمور يعني عايز اقول انها ليست عرضيه يعني دي مش مش حاجه جايه كده بظروفها آه، دي حرب حرب على الدين دي حرب على الدين يعني من خطط واهداف الشيطان ان يوقع المسلمين في الفقر دي خطط عالميه يعني فليه لان كل ما المسلمين واهل الدين يقعوا في الفقر بيحصل حاجات كتير اولا ربنا قال ايه الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء اول حاجه بعد الفقر على طول بتيجي هي الفحشاء يعني اول ما الناس بتقع في الفقر على طول تاني نتيجه مباشره ليها انتشار الفحشاء ليه لان الناس عايزه تتكسب المال بالحلال او بالحرام ما عادوش بيف- بيفكروا في الموضوع ده زي ما انتم شفتوا تاني يوم آه، لما الدولار غلى الناس كلها راحت حطت الا من رحم ربي يعني فلوسها في الايه في الربا فدايما فدايما الفقر نتيجته المباشره ان الشيطان يستغل موقف الفقر ويامر الناس بالفحشاء حلو طيب احنا دورنا ايه دورنا ايه ان نشكر نعمه الله عز وجل علينا بالنسبه تعالى نتكلم عن اسم الله الشكور وان احنا نقف جنب الناس اللي نقدر نقف جنبها سواء بالصدقه اولا طبعا رقم واحد الزكاه ثانيا الصدقه ثالثا القرض إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم فدول ثلاث حاجات عواميد من أعمدة المجتمع الإسلامي ضد الفقر وكيف عالج الإسلام الفقر حلو خدوا بالكم إن من أعمدة الفقر في المجتمع هو الربا ليه الربا؟ لأنه يمحق البركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات والربا حتى من وجهة نظر الاقتصادية بيخلي الناس تحط فلوسها وتجمدها في المصارف الربوية والمصارف تديها قروض ربوية وينتهي الاستثمار والتجارة اللي هي أصلا أساس الاقتصاد مفيش سيولة في البلد الناس كلها عمالة تحط وتجمد فلوسها والمشاريع كلها بتتقفل ليه؟ ما هو اللي كان هيعمل مشروع يجيب له 18% ربح يقول لك طب انا احطهم في البنك واخد 18% وانا مطمن وقاعد حاطط رجلي على رجلي اتعب نفسي ليه واجيب عماله واجيب ناس واجيب واجيب وفي الاخر هجيب نفس ال 18 وممكن ما اضمنهاش كمان فالربا بيقضي على المشاريع الصغيره وبيقفل بيوت الناس لذلك حرم الله عز وجل الربا دي من حكم تحريم الربا عشان الناس معاها فلوس وخايفه عليها تعمل ايه تتاجر تضطر انها تشغلها وتتاجر وتحرك فلوسها فبالتالي يبدا ده يظهر وينعش الاقتصاد عكس الربا اللي بيدمر الاقتصاد طيب آه معلش دي ايه يعني استطراد بسيط كده بس كان لازم نقوله يعني برضو من الحاجات اللي انا لازم اقولها في هذا الموقف يعني ان احنا ك- كمسلمين يعني بنجمع بين التوكل والعمل ما عندناش جانب التواكل فقط يعني اللي بيقول لك آه، خلاص بقى ده في اثار عن عن السلف زي اللي اختنا رفعتها كده لو صار الدرهم مش عارف كام لو ضمنت رزقي فالله عز وجل هو اللي يضمن رزقي والكلام ده الكلام ده لوحده تواكل احنا بناخد الجانب ده مع العمل يعني في ناس مخليه مردودها الدعوي فقط في هذه الازمات اه اطمن وخلاص لا مفيش حاجه اسمها اطمن وخلاص اطمن وخلاص ورزقك مكتوب طب ما اطمن وخلاص رزقك مكتوب ده اصلا آه، يعني لو- هو جزء منه توكل لكن بدون عمل بقى توكل لا اطمن واعمل مش تطمن وما تتابعش الاخبار ومالكش دعوه بالاقتصاد ومالكش دعوه بحاجه وادفن راسك في الرمل وما تعملش حاجه وما تتغيرش وما ده مش كلام الدين الصحيح والدعوات اللي بتقوم على انها تعزل الناس عن الواقع دي ليست دعوات ربانيه و- ونفس الشخص اللي هو ممكن بيقول كده ده هو نفسه بيسعى في طلب الرزق و... وبيعمل يمين وشمال وما بيسيبش مجال لل... لاخذ الرزق الحلال الا و... ويطلبه وده شيء مشروع فلازم يقول كده زي ما بيعمل كده لازم يقول كده مش خلاص اطمن وشكرا لا ما فيش حاجه اسمها اطمن وشكرا اطمن وغير اطمن واسعى اطمن واعمل اطمن وبعدين احنا في موسم الان موسم زكوات فلازم ان احنا ن... آه، زي ما قلت لكم نشكر الله عز وجل اللي معاه مال يشكر الله عز وجل بثلاث حاجات بالزكاه والصدقه والاقراض تمام طيب نرجع بقى لايه انا بقول لكم ان ان ال- الاقراض بصفه عامه محتاج محتاج صبر ومحتاج آه، حلم لذلك قرن الله عز وجل بين الشكور والحليم في هذه الايه طيب ايه كمان مواضع تانية جه فيها آه، اسم الله الشكور آه، غير هذين الموضوعين جاء اسم الله عز وجل الشاكر مرتين الشاكر وفي المرتين اقترن بالعليم ايوه ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليم في البقره وفي النساء تمام طيب ايه الفرق بقى بين شكور وشاكر وليه جاء شاكر مع عليم قالوا الشكور كثير الشكر كل لما هتعمل حسنه يشكرها لك مهما فعلت من الحسنات يعني لو ليل نهار بتطيع كل طاعة ربنا هيشكرها ليه لأنه شكور لا يترك شيء إلا ويشكره مهما فعلت الله عز وجل لا يمل حتى تمل لو عملت مليون حسنة هيشكرها مليار هيشكرها كل لما هتزود في الحسنات يزيد الله عز وجل في الشكر ده شكور حلو ده شكور شاكر هو اسم فاعل شاكر شكور فعول صيغة مبالغة أما شاكر من فاعل يعني للاسم الف... الفعلة الواحدة لذلك جاءت مع عليم ليه بقى معناها قال أهل العلم ومعناها أنك إن لم تكن لك إلا حسنة واحدة شكرها لك طبعا من أجل الأحاديث اللي معانا في هذا المعنى في حديث كتيرة جدا يعني لكن من الحديث العظيمة في المعنى ده حديث إيه البطاقة عارفين حديث البطاقة رجل جاء يوم القيامة ومعه تسعة وتسعين سجلا مد البصر من الذنوب فخلاص لما شاف السجلات دي وهو عارف الذنوب اللي فيها قال هلك انتهى الموضوع 99 سجل مد البصر ذنوب ووضعت في موازين السيئات ثم قيل له ألك حسنة أو عذر أنت ليك حسنة ما اتكتبتش أو عذر على هذه الذنوب فتبقى معذور بيها ما ما تتكتبش عليك أو أنت كنت معذور فبالتالي مكتوب عليك غلط قال لا ما لا في حسنة ولا في عذر فجيء ببطاقة معهوش إلا حسنة واحدة البطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله فوضعت في كفة الحسنات فطاشت بال 99 سجل طيب طبعا الحديث ده في العقيده ان شاء الله لما نيجي ندرسه لنا معاه وقفات كتيره قوي ان هو آه، زي ازاي هو عنده لا اله الا الله يعني او بمعنى اخر في مسلمين كتير قوي او كل الموحدين اللي هيدخلوا النار كل الموحدين اللي هيدخلوا النار كان معاهم لا اله الا الله صح طب اشمعنى هو طاشت البطاقه بتاعت لا اله الا الله ب 99 سجل وهم لا ما هو كل الموحدين اللي هيدخلوا وسط الموحدين كلهم اللي هيدخلوا النار معاهم لا اله الا الله زي فاشمعنى هو طاشت ب 99 سجل وهو لا بالظبط انها ما كانتش لا اله الا الله فقط لا اله الا الله مع اعمال قلوب اخرى زي الاخلاص واليقين والصدق والحب والكلام ده كله فثقلت هذه الباقه تمام طبعا في اسئله كتير بعد السؤال اللي انا قلت لكم ده يعني بس مش هقولها عشان ما يصيرش عندكم شبهات يعني إلا لما نكون هنجاوبها ان شاء الله فان شاء الله في العقيده يعني نبقى ن- نشوف الكلام ده بالتفصيل فالشاهد ان الرجل ده كانت لا اله الا الله عنده هي حسنه واحده صح بس كان معاها من الاخلاص واليقين والصدق والمحبه والكلام ده كله ما جعلها تثقل في ميزان لهذه البركه فانت لو ما عندكش الا حسنه واحده الله عز وجل يعلمها شاكرا عليم ويعلم ما معها من اعمال القلوب ايضا مش بس ال- مش بس ال- الحسنه فقط لا ده حتى النيه اللي معاها من اخلاص وصدق ويقين الله عز وجل يعلمها ويشكرها واحاديث كثيره جدا ومن اهمها من الايات والاحاديث يعني من الايات قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره كان سيدة عائشه تستشعر هذه الايه جدا فجاءها سائل في يوم من الايام فلم تجد في البيت الا عنبه واحده فاخذتها وغسلتها واعطتها للفقير فقيل لها يا أمنا ماذا تصنع له عنبة يعني آه، هو جعان العنبة دي مش هتشبعه فقالت هو مش هتعمل له هو حاجة بس هتعمل لي أنا أنا اللي محتاج أعطي أنا اللي محتاج فضل العنبة مش هو اللي محتاج شبع العنبة أنا اللي محتاج الفضل فقالت ألم تسمعوا قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فكم في العنبة من الذرات لا ما تس... ما تستقلش العنبه ده العنبه دي فيها ذرات كتير وكل ذره ربنا هيجازيني عنها لذلك كتير مننا ممكن يبقى ماشي في يوم من الايام ويلاقي حد محتاج مثلا ومعهوش اصلا يتصدق معهوش الا جنيه ربع جنيه نص جنيه هو ده اللي معايا دلوقتي يعني انا بقيت الفلوس انا محتاجها فاتكسف هديله نص جنيه ده ممكن يرميه في وشي وهيعمله ايه النص جنيه ده فاتكسف وما تصدقش لا غلط تصدق تصدق لان رب درهم سبق الف درهم انتوا عارفين الحديث والله عز وجل يشكره لك ايه كمان لما جاء آه، رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام جاء بناقه فجعلها صدقه في سبيل الله وربطها بحبلها في عنقها فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بسبعمائة ناقة كلها مختومة آه، طبعا انتوا عارفين الصدقة بتضاعف إلى 700 ضعف والله عز وجل يزيد لكن هذا الموقف وهذا الرجل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى يعني مش كل واحد هيتصدق بناقة هياخد 700 ممكن يبقى 10 ممكن يبقى 100 ممكن 700 وممكن أكتر لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالوحي فقال له لك في الجنة 700 ناقة كلها مخطومة يعني مش بس ربنا شكر له الناقة لا ده حتى الخطام اللي هو السلبة المربوطة به مخطومة يعني عليها الخطام والخطام ده هو السلبة الحبل اللي بتتربط بيه الناقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ده ربنا مش شكر ليك بس الناقة ده الناقة والخطام أيضا الله عز وجل يشكره لك فده من شكر الله عز وجل حتى على ذلك فعن عبد الله بن مسعود جاء رجل النبي عليه السلام بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة وقال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويتم لدنه أجرا عظيما ومن أعظم شكر الله عز وجل للعباد شكره للنوايا دي لوحدها بقى يعني محتاجة نعيش معاها حياتنا كلها فالله عز وجل لا يشكر فقط العمل حتى النية وكما قال العلماء نية المرء أبلغ من عمله فقد تبلغ بنيتك ما لا تبلغه بالعمل فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي يقول الله عز وجل فمن هم بحسنة لا ده مش حديث قدسي ده حديث نبوي والحديث رواه البخاري فيما يروي عن ربه عز وجل قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فالإنسان إذا هم بالحسنة مجرد الهم يعني قلت إيه أنا هتصدق يلا ورحت أتصدق وبعدين لقيت مثلا اللي أنا كنت رايح أتصدق عليه ده ما عادش محتاج الصدقة او مشى او ما لحقتوش او حصل اي حاجه وما قدرتش اعمل الصدقه اللي كنت ناوي اعملها خلاص كتبت كتبت حسنه كامله بل اجمل من ذلك ان النيه ممكن تديك عمل النيه ممكن تديك ثواب العمل نفسه ما يديكش الثواب ده ازاي ممكن تبقى انت ناوي الحسنه ناوي تقوم الليل وتصوم النهار ناوي تعمل اي شيء ف ظبطت المنبه وخلاص ناوي هتصلي ان شاء الله الفجر بساعه او بنص ساعه او ايا كان ال... وراحت عليك نومه كتبت لك حسنه كامله طيب انا كان ممكن بقى المنبه يضرب واصحى وبعد ما اصحى يجي لي يقول لي ما تفتح كده تشوف الرسائل اللي جايه لك فلاقي رساله مثلا مهمه من واحد صاحبي اقعد ارد عليه يطلع موضوع يشغلني وما اصليش او اقوم وحد يكلمني حاجه تحصل وما اعملش الحسنه او اعملها ورائي بيها والعياذ بالله او او او من الاحتمالات اللي ممكن تضيع عليك العمل في حين ان بالنيه وحدها أخذت الحسنة كاملة فلذلك قالوا نية المرء أبلغ من عمله لذلك أنا بقول لكم أن من أعظم شكر الله عز وجل شكره للنوايا بل من أعظم ذلك أيضا من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة أيضا شوف دي كمان بقى حتى السيئة اللي كنت ناوي أعملها وبعدين تركتها لله وما عملتهاش تاخد عليها حسنه طبعا المعنى هنا انه كان ناوي يعمل السيئه وبعدين رجع في كلامه وقال لا لا لا مش هعمل معصيه مش مش خد بالاسباب مثلا انه يعمل معصيه وراح مثلا يتفرج على فيلم فلقى التذاكر خلصانه مثلا او راح مثلا يتفرج على حاجه حرام لقاها مش موجوده او راح يقابل واحده فالواحده ما جاتش مثلا راح يعمل حاجه حرام ما نفعش راح يشتري سجاير لقاها خلصت لا مش ده ال- مش ده المثاب المثاب الذي تركها لله لأن في حديث آخر أو في رواية أخرى إنما تركها من جراء يعني تركها لله يعني فالترك هنا عشان يثاب عليه لازم يكون ترك لله واضح يا شباب وبرضه من الأحاديث الجميلة جدا في باب الشكر اللي ما ينفعش ما نقولهاش واحنا بنتكلم عن الشكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بتمرة من تصدق بعدل تمرة تمرة النهاردة بكام؟ انت لو جيت تجيب كيلو تمر مثلا كيلو التمر ممكن يبقى مثلا ايه ب 20 جنيه ولا ب 50 جنيه وفي مثلا يجي يجي 50 تمره يعني التمره ممكن تقف بجنيه مثلا مثلا يعني فعدل تمره يعني جنيه وده طبعا يعني اقل العمله تقريبا انت ما تعرفش تشتري بيه حاجه النهارده اصلا فمن تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله عز وجل الا الطيب وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة اللي هو الحصان بتاعه حتى تكون مثل الجبل سبحان الله على كرمه وجوده فالحديث ده فيه عدة آه، فوائد يعني منها أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد الفقير لذلك كان كثير من السلف يطيبون الصدقة يعني لما يجي يتصدق بفلوس يحط عليها عطر الاول او يتصدق بشيء الشيء ده يعطره ليه؟ لان الله عز وجل يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى ويربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه ال- من الحاجات الجميله احد الاخوات كانت بتقول اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعنا على التصدق قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان وطول العمر وتقبل منا اللهم امين من المعاني برضو اللي, اللي ذكرني بها كلام الأخت إن رمضان أصلا شهر الجود والكرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن خدوا بالكم من أثر المدارسة يعني هم ربطوا الإيه الجود بالمدارسة إن مدارسة القرآن الحقيقية هي التي تؤثر على الإنسان فكانت مدرسة القرآن تظهر على النبي عليه وسلم في الجود فقالوا فكان أجود بالخير من الريح المرسلة والريح المرسلة دي انتوا عارفين الريح لما لما يطلع ريح كده تهب فالريح المرسلة دي يعني لا يوقفها شيء ولا تفرق بين غني وفقير ومسلم وكافر و... ومحتاج وغير محتاج وعدو وصديق تعطي الجميع فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا في حياته كلها وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل فيدرسه القرآن فيعطي الجميع اه الصدقة تفوز على الكافر ما فيش مشكلة لأن ربنا قال في القرآن كده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أسير بيبقى إيه، مسلم ولا كافر كافر ده حتى الزكاة بتجوز على الكافر في مؤلفة قلوبهم تمام فا اه يجوز انك تعطي للكافر صدقة ويجوز تعطي له زكاة لو هو محتاج ايه المشكلة بس طبعا المسلم أولى فأنت لو خيرت بين اتنين مسلم وكافر هتعطي الايه المسلم لو تقدر تعطي الاتنين اعطي الاتنين مفيش مانع واضح يا شباب أيضا من شكر الله عز وجل أن الله عز وجل يشكر على الأعمال جملة وتفصيلا دي برضو من معاني الشكر ال- العجيبة جدا فمثال ذلك موضوع الشكر على الجملة والتفصيل ده مثال مثلا الصلاة مثال الصلاة فالله عز وجل يشكره لك تفصيلا يعني ايه يعني كل صلاة بتصليها ربنا بيديك أجرها صح صلاة الصبح يديك أجر الصبح صلاة العصر يديك أجر العصر صلاة المغرب يديك أجر المغرب ده أجر ايه أجر تفصيلي ثم يشكرها لك جملة ازاي الكلام ده فيجعلها إذا جمعت لها أجر آخر يعني هي كل واحدة لوحدها كل صلاة لوحدها لها أجر ولما تيجي مع بعضها بقى كامله كده لها اجر تاني اللي هو اجر ايه؟ قول النبي عليه السلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهما ما لم تغشى الكبائر يعني ايه؟ يعني انت اصلا صليت العصر بتاخد ثواب العصر طب صليت العصر وبعد الظهر بتاخد ثواب الظهر والعصر ويكفروا اللي بينهم من الذنوب صليت العصر خدت ثواب العصر صلاه المغرب تاخد ثواب المغرب وتاخد ثواب تكفير ما بين الظهر والعصر بانك صليت الفرضين صليت الجمعه تاخد اجر الجمعه قمت مصلي كمان الجمعه اللي بعدها يقوم الجمعتين يكفروا ما بينهما من الذنوب فالشاهد ان اللي هو الاجر الايه الجمله والتفصيل ايه كمان طبعا الامثله كثيره قلنا مثال الصلاه مثال الحج والعمره فالعمره مثلا قال النبي عليه السلام عن الحج والعمره تابعوا بين الحج والعمره فانهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد تمام وتابعوا بين الحج والعمره فان متابعه بينهما تنفي الذنوب والفقر يبقى العمره لوحدها تنفي الذنوب والفقر طب والمتابعه تنفي الذنوب والفقر وتنفي اللي بين العمرتين يعني عملت عمره السنه دي دي تاخد اجر ايه نفي الذنوب والفقر وقمت عامل عمره تانية بعدها بسنه تنفي الذنوب والفقر وتنفي ما بين العمرتين وكذلك الحج الى الحج كل هذه الثوابت فدي يعني لمحه ايضا من من لمحات الشكر الله عز وجل يشكر الاعمال جمله وتفصيلا مع ان كده كده هو شكرك عليها من اول جمله واحده واحده تفصيل واحده واحده لا وكمان جمله لما تضم بعضها الى بعض فيزيد الشكر شكرا تمام طيب ايه كمان ان ربنا يشكر حتى خطوه قدمك ودمعه عينك وقطره دمك ايه الدليل الخطوه من غدا الى المسجد او راح أعد الله عز وجل له نزلا كلما غدا أو راح وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وكل خطوة ترفع بها درجة وتحط عنك خطيئة شوف خطوة رجلك مين يديك عليها يعني مين اللي يكافئك عليها يعني انت لو لو اشتغلت في اغنى شركة في العالم هل هيعدوا لك الخطوات اللي انت بتخطيها رايح الشغل او مثلا خرجت من مكتبك تودي ورقه مثلا لمكتب تاني او تسلم مشروع او تعمل اي حاجه هتعملها يعني في شغلك او الدكتور رايح تنقذ مريض فهيعدوا لك الخطوات اللي خرجتها من مكتبك لسرير العيان او او او او وكل خطوه تاخد عليها اجر مستحيل محدش بيعاملك المعامله دي الا ربنا لذلك انت غالي عند الله فلا تبع نفسك بالرخيص انت كل لحظه بتقضيها في غير طريق الله انت خسرانها لذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن ليه سمي يوم القيامة بيوم التغابن لأن هنشوف من عظم ثواب هذه الأشياء لما وضعت في سبيل الله ما يجعلنا نقول لقد غبنا في أعمارنا تشوف ثواب ساعة قعدتها تقرأها قرآن فتقول يا ده الساعات التانية اللي أنا ضيعتها في اللعب واللهو والنوم و يا ريت كلها كانت قراءه قران يا ريت كلها كانت قيام ليل يا ريت كلها كانت دعوه الى الله يا ريت كلها كانت صحبه صالحه يا ريت كلها وتقعد تشوف الاعمال بقى تقول ده أنا لو كان عمري ده قضيته كله كده كان زماني فين في الجنه كان زمان معايا ثواب قد ايه كان معايا مليارات الحسنات طب انا ليه ضيعته في لا شيء في غفله وفي كلام ملوش لازمه و... ليه فتعرف انك غبنت هو ايه معنى الغبن اصلا الغبن ان انت تبيع حاجه مثلا بمليون جنيه ب 10 جنيه ده الغبن اللي هو الايه الخساره الفاحشه ان حد يضحك عليك وياخد الحاجه برخص التراب ده هو الغبن فالشيطان بيضحك عليك وبياخد عمرك برخص التراب فربنا يجزيك على ايه اول حاجه زي ما قلنا على خطوه قدمك وقطره عينك وقطره دمك فلا شيء عند الله اغلى من قطرتين واثرين ايه هما القطرتين وهما الاثرين القطرتين قطرة دم تسفك في سبيل الله وقطرة دمع من خشية الله تخيل ربنا يشكر ليك كترة الدمع ده اللي محدش شايفها اللي ممكن تبقى واقف في الصف بتصلي وتنزل دمعة كده حارة على خدك ولا يراها أحد ليه ربنا يراها ويشكرها لك وقطر الدم يعني وانت بتعمل حاجة في سبيل الله وتعورت سواء جهاد طبعا في سبيل الله أو حاجة تانية في سبيل الله كل ده ربنا يشكر عليه وأثرين الأثر اللي هو في الطاعة وفي سبيل الله أيضا تمام والله عز وجل يشكر ما هو ما هو يعني أبعد من ذلك أبعد في خيالنا يعني فيحب رائحة فمك في الصيام تخيل كما قال النبي عليه السلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الريحة بس اللي احنا ما بنحبهاش أصلا ربنا يديك عليها ثواب بل يحبوها ليه؟ لأنها كانت في سبيله طبعا الغرض ليس ليس الريح فالله عز وجل لا يحب هذه الرائحة لذاتها ولكن للطاعة التي خلفتها لأن طبعا أنتوا عارفين إن في خلاف فقهي في المسألة دي اللي هي السواك للصائم فالصحابة قال لك يعني من أجمل أجمل ردود الصحابة على هذه المسألة طبعا هو جائز فأحد الصحابة لما سئل عن هذا الأمر قال ما كان الله عز وجل بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا يعني يقول لك إن إن ربنا ما أمرش الناس بالنتن وبالريحة الوحشة لا أنت تسوك وكده كده في ريحة خلوف هتطلع من الجوف لأن أنت صايم فأنت بتحاول تزيلها على قدر إمكانك وما يبقى منها الله عز وجل يحبه لكن ما ربنا ما بيقولكش خليك ريحتك وحشة لا ده هي الريحه اللي غصب عنك هتطلع دي خلاص ريحه الجوف دي ربنا يحبوها ليه؟ وربنا يحبوها لاجل الطاعه التي ولدتها. فالله جل يامر بتعذيب النفس ولا بانتان الجسد ولكن يامر بالطاعه فان خلفت ان انت مش قادر غصب عنك الطاعه يعني رب اشعث اغبر لو اقسم على الله ابره هل ان انا اروح اغبر نفسي عشان ربنا يحبني واقبل طاعتي لا هي مش معناها كده معناها ان هو انسان تعب فصار على حاله من الشعث وال- والغبر غصب عنه يعني من تعبه ومسافر و- ومرهق فعشان كده ظهر عليه الوضع ده مش هو اللي متعمد يترك ال- الثياب الجيده ويلبس ثياب مغبره لا مش كده واضح يا شباب زي مثلا برضو ايه مساله ال- اللي هو اسباغ الوضوء على المكاره اسباغ الوضوء على المكاره لما يكون الماء بارد والدنيا برد فانت ه- هتتوضى فبرضه نفس الفكره العلماء قالوا لا ليس متعمدا يعني ما يبقاش عندك ميه في السخان وتقفلها وتتوضى ميه بارده لا الله عز وجل لا يامر بذلك فازاء النفس ان بدنك عليك حق لكن لو انت ما لقيتش الا ماء بارد وما لحقتش تسخن الميه وما فيش اي طريقه غير انك تتوضى بالماء البارد فتوضات الماء البارد مضطرا فالله عز وجل يثيبك على ذلك لان انت اثرت حب الله وطاعته على ايه؟ على راحه نفسك لكن لو قدامك ميه سخنه اتفضل ميه سخنه دافيه يعني واضح يا شباب؟ فالله عز وجل يأخذ منك القليل ويعطيك الكثير ومن شكر الله عز وجل وعظم شكره أن حتى هذا القليل الذي تعطيه هو من فضل الله سبحانه وتعالى فهو الذي أعطاك هذا من البداية نختم ب آه، أن الله عز وجل شكر لبغي سق- سقط كلبا تخيلوا امرأة مش زنت مرة لا ده شغلتها البغاء يعني بتزني كل يوم وماشية في الصحراء فرأت كلبا فرأته فيعني صعب عليها ان الكلب ده مش, مش هيموت من العطش وعمال بيلف حوالين البير ومش قادر لو نزل البير هيموت يغرق ومفيش طريقه فنزلت البير وسقط الكلب فالله عز وجل غفر لها كل هذا الزنا والبغاء انها سقط كلبا وعن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم راى ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة والله عز وجل شكر لرجل رفع غصنا من طريق المسلمين حتى لا يؤذي أحدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وجاءت امرأة إلى النبي إلى النبي عليه السلام إلى بيت النبي عليه السلام فأعطتها عائشة ثلاث تمرات وكان معاها بنتين بنتين فأعطت لكل بنت تمرة ثم جاءت لتأكل تمرتها يعني ادت دي واحدة ودي واحدة فدي كانت التمرة دي كانت تمرة هي جاية تاكل التمرة بتاعتها الثالثة فاستطعمتها ابنتاها كل واحدة من البنات مدت ايدها عايزة تاخد التمرة من ايه بتاعت أمها فشقت التمرة وأعطتها ابنتيها فقصت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة حكت القصة دي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها النار تخيل تمرة واحدة ربنا دخلها بها الجنة وأوجب لها الجنة وأعتقها بها من النار لذلك يقولون أن هذه التمرة هي أغلى تمرة في التاريخ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة طيب احنا كده اتكلمنا على جزء كبير من اسم الله الشكور باقي كيف تتخلق بهذا الخلق أن تشكر الله عز وجل على نعمه بالقول والعمل وأن تشكر الناس فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله فهذا مما يجوز التخلق به يعني في صفات الله عز وجل الإحصاء فيها أن تتخلق بها زي صفة الرحمة من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكذلك الشكر هو من الصفات التي نحرص على أن نشكر الله عز وجل ونشكر الناس وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته